لازم يضبط لا لا
مش أمان الحمد لله.
هم؟
لو قلنا مفيش مكان هنا أصلا ماسك المكان.
والله الحمد كده بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله كده امسك نعم
إذا ما تقدر تعدل من معناه شيل هذه شوية ترخيها وتعدلها هو طيب هو إن شاء الله كذا يثبت ون- خلاص. نعدله كذا و اللهم صل
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وهذا درسنا الحادي والعشرون إن شاء الله تبارك وتعالى مع الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام نحن مع الوصية العاشرة والأخيرة في قول ربنا جل وعلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين نهى الوصية العاشرة والأخيرة نهى وصية جامعة مانعة نافعة بإذن الله تبارك وتعالى بدأنا الكلام عن هذه الوصية في المحاضرة السابقة بحيث وقفنا على معنى كلمة الصراط وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أشرنا إلى القراءتين وأن هذا صراطي مستقيما وإن هذا صراطي مستقيما وأن الصراط جاء في كلام العرب وفي تفسير القرآن وفي كلام النبي العدنان عليه الصلاة والسلام بأن الصراط هو الإسلام وهو القرآن وهو السنة وهو الحق وكل ذلك حق لأن الإسلام في أهم معالمه قرآن وسنة وأن الإسلام هو دين الله الحق فالصراط المستقيم هو الحق وهو السير على القرآن والسنة ومن سار على القرآن والسنة فقد سار على الإسلام ومن سار على الإسلام فقد سلك طريق الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبعد أن عرفنا هذه المعاني وذكرنا الأدلة عليها من كلام الله تعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كلام الصحابة رضي الله عنهم وكلام المفسرين رحمهم الله تعالى يستبين لنا حقيقة نحن أحوج ما نكون إليها أن سبيل النجاة في اتباع الصراط المستقيم ولا نجاة بغير ذلك لأن الهلكة ستكون في اتباع السبل ولذلك بعد الأمر جاء النهي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل قبل أن أحدثكم عن السبل التي هي سبب الهلكة وسبب ما نحن فيه اليوم وما فيه الأمة من ذلة ومهانة وهزيمة وضعف وخور والسر في ذلك اتباع السبل ديانات ولاءات براءات مذاهب فرق أحزاب جماعات طرق ضلالات سبل هذه سنتعرض لها إن شاء الله بشيء من التفصيل لأنه لابد من تشخيص المرض نحن في فترة أحوج ما نكون لأن نشخص مرضنا ولأن نعرف علاجنا وأنا على يقين أن تشخيص المرض هو يعني الطريق لمعرفة العلاج الفارق ما بين طبيب حاذق وغير حاذق تشخيص المرض ما هو الرشدة اللي بيكتبها احنا عندنا لما بيكون لسه الطبيب مثلا حديث التخرج وراح له المريض وبعدين يقعد يدي شوية احتمالات احتمال يكون المرض كذا واحتمال يكون وعلى قد الاحتمالات اللي جاءت في ذهنه اكتب أدوية واملى الروشتة وش وظهر وتيجي الأدوية يتضاد بعضها مع بعض والرجل بدل ما يخف يخف من الدنيا الله يرحمه وهو رايح لهذا الطبيب الحديث التخرج عشان كشفه بسيط يقوم راح كاتب له روشتة بمبلغ وقدره محتاج يستلفه على عكس ما لو راح لطبيب حاذق صحيح الكشف بتاعه بيلسع لكنه قديم وعنده خبرة ولمجرد ما بيشكي له ما يعانيه قال له بس خلاص عرفنا الموضوع شخص المرض صح راح كاتب له دواء واحد مش مال الروشتة وش وظهر دواء واحد وممكن يكون رخيص عوض غلو السعر بتاع الكشف فوافق الدواء الداء فبرئ بإذن رب الأرض والسماء فالقضية يا إخواني إحنا محتاجين في هذه الآونة بالذات بعد ما انفرط العقد وبعد ما سقط السلاح وبعد ما إنه ما حدش عارف يعمل حاجة في أي حاجة إن إحنا نعرف طب يعني ملهاش حل ما في سبيل للنجاة لابد والله لا أعلم مشكلة في الإسلام إلا ولها حل ولا مرضا إلا وله علاج ولا سؤالا إلا وله حكم احنا أمام مشكلة كبيرة ما هي مشكلة مجمع ولا جماعة ولا قط دي مشكلة أمة أمة غا- غرقى أمة بتموت ممكن تموت الأمة بس الإسلام لا يموت أبدا فهذه الأمة لها عودة ولها شفاء بإذن الله هذا الشفاء موجود في مثل هذه الآية طبعا أدوية القرآن بسم الله ما شاء الله متنوعة فأنت أمام الوصايا مع الوصية العاشرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه علاج بس ما شاء الله هو ده إجمال القرآن وده جمال القرآن وإعجاز القرآن وبلاغة القرآن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه جملة من كلمات معدودة هي الدين بكليته هي الدين بشموليته لأن الصراط المستقيم قرآن وسنة وحق فتيجي عاوز تعرف يعني ايه الصراط المستقيم وازاي تتبعه يبقى اتباع القرآن والسنة الصراط المستقيم قرآن وسنة آه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يعني إلى القرآن والسنة إن اللي هي شرطية إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر في إيمان يبقى في اتباع قرآن وسنة ما في مثل الواقع المرير ما في قرآن ولا سنة ولا اتباع قرآن ولا سنة قرآن باقي محفوظ بحفظ الله له لا ينخرم منه حرف ولا حركة والسنة ربنا حفظ حفظها أيضا مع اختلاف طريقة الحفظ ما بين القرآن والسنة لكن كلاهما محفوظ لأن القرآن سمي بالذكر والسنة سميت بالذكر والله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بل ربما لا يخطر على بالك أن القرآن منزل وأن السنة منزلة أن القرآن وحي وأن السنة وحي دي مسألة عندنا من البدهيات القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين طب والسنة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم أنزلنا إليك الذكر السنة لتبين للناس ما نزل إليهم القرآن نزل نزل منجما مفرقا فكأن السنة هي التنزيل الثاني لبيان التنزيل الأول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون وكلاهما وحي لقول ربنا عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم وبعدين لما أحد المنافقين سمع من النبي عليه الصلاة والسلام بس بواسطة إنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الذهب والحرير هذان حل لنساء أمتي حرام على ذكورهم والقصة بتمامها الشاب المسلم أو الصحابي اللي الحديث عهد بزواج عريس وساب عروسه ورايح يقعد يسمع النبي عليه الصلاة والسلام ورايح وايه ومتزوى بقى وعريس فلابس الحته اللي هي لابس حته حرير ومتختم خاتم ذهب وعامل فيها عريس ما يعرفش انه الحرير حرام لا ما يعرفش انه الح- الذهب حرام ما كانش يعرف ولا كانوش حرموا بعد دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فرح ماسك بالذهب والحرير وقال هذان حل لنساء أمتي حرام على ذكورها في القصة بروايات راح النبي عليه الصلاة والسلام نزع عنه الخاتم وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده وراح رامي الخاتم في الأرض فرمى الخاتم اللي هو الذهب وباقي عليه الحرير ما يقدرش يخلع الجلابيه لازم يروح البيت عشان يخلع انما الخاتم اترمى على الارض هو جاي ماشي رايح البيت عشان ينزع ثوبه الحرير قالوا له خذ خاتمك فانتفع به قال ما كنت لاخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجه يرميها النبي في الارض وانا اخذها ده ايه ده وماشي في الطريق ومروح عشان يخلع الثوب الحرير بسرعة تنفيذ سمعنا وأطعنا مفيش كلام مفيش مناقشة مفيش جدال وإلا واحد من الجماعة أتباع ابن سلول المنافقين اللي ظاهرهم الإسلام ودول أوه دول قد إيه في الدنيا دلوقتي ف قال له خير وازيك والف بركه وايه الموضوع؟ قال له ابدا مروح البيت عشان النبي عليه الصلاه والسلام قال كذا وكذا وكذا. فراح المنافق ده مديها بقى حته من بتوع الاعلام عندنا. عمل فيها ابراهيم ابو عيسى. ولا اسمه كده برضه؟ من غير ابوه ها؟ قطع اه. فراح قال له ولا هتقول ابراهيم عيسى ليه؟ ده انت تقول الاعلام وانت مطمن. وممكن ما تستثنيش وانت مطمن فقال له ما بال محمد يحلل ويحرم وليس هذا في كتاب الله هات لي آية فيها الذهب حرام الحرير حرام أبدا القرآن كله ما في آية تقول الذهب حرام ولا الحرير حرام ما بال محمد يحلل ويحرم لكن هو مفيش آية بتقول كده بالنص صحيح بس في اللي بتقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب في الآية اللي بتقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما في الآية اللي بتقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الآية اللي بتقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الآية اللي بتقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ده كفاية دول ده غير فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ولذلك أنا لما بحب أرد على الجماعة اللي بيسموا نفسهم قرآنيين اللي هم منكروا السنة بس عشان بدل ما يقولوا منكروا السنة لك احنا قرآنيون ضالون مضلون فأرد عليهم بالقرآن الآيات التي سردتها لكم سردا فالمنافق قال الكلمة دي وصلت للنبي عليه الصلاة والسلام ما بال محمد يحلل ويحرم فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدرك خطورة الأمر ويجمع لذلك الصحابة ويقوم فيهم خطيبا ثم يرفع صوته قائلا رب رجل شبعان متكئ على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه إيه مثله معه السنة فديننا يا إخواني قرآن وسنة قبل ما يكون أي حاجة تاني هيجي لك الكلام عن التعصب للمذاهب والأحزاب والآراء والجماعات والطرق والفرق في قوله ولا تتبعوا السبل بس الصراط المستقيم قرآن وسنة طب وبعدين ثم الكل يقول احنا على القرآن والسنة والله لو جبت يعني أضل الناس ممن ينتسبون لهذا الدين ظلما وعدوانا يقول لك قرآن وسنة في أكثر من الشيعة ولا تربطنا بهم رابطة في دين الله إطلاقا لا قرآن ولا سنة ولا رب ولا نبي ولا صحابة ولا شيء حتى القبلة حتى القبلة وإذا رأيتهم يوافقونك في شيء فإنما هي التقية اللي بيضحكوا بيها على الناس دين مبني على الكذب باسم التقية دول كلهم لما تقعد معاه يقول لك قرآن وسنة أو احنا قلنا قرآن فاطمة احنا قلنا قرآن جعفر احنا قلنا عندنا قرآن دخل به الإمام في السرداب من سنة 260 هجرية ثلاثة أضعاف قرآنكم ليس فيه والله حرف واحد من كتابكم احنا ما قلناش كده خالص امال ليه قال لا هو ده القرآن اللي احنا بنصلي بيه ونتعبد بيه هو ده وسنة النبي هي سنة النبي اه شوف بقى لما الرافضة يقولوا كده ولا النصيرية يعتبروا نفسهم مسلمين وتلاقي بشار بيصلي الجمع والأعياد صلاة القوات الجمع والأعياد وحسونا يطلع ويديله يقول في اللي ما لهوش حد في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وتطلع النصيرية بتدعي القرآن والسنة والأحباش بيدعوا القرآن والسنة والدواعش قرآن وسنة والمداخلة قرآن وسنة والصوفية قرآن وسنة والمعتزلة قرآن وسنة والخوارج قرآن وسنة والمرجئة قرآن وسنة والفلاسفة قرآن وسنة والبابية قرآن وسنة والبهائية قرآن وسنة والشيخية قرآن وسنة والم... والعلمانية قرآن وسنة وال... والليبرالية قرآن وسنة كله بيدعي انه على القرآن والسنة وقديما قال شاعرنا كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك طيب أمام هذا الادعاء العريض من أصحاب السبل لمرقوا من الدين مروق السهم من الرمية والفرق السبل يا إما نارية ضالة يا إما كافرة في الأخير هي نارية وهي ضالة منها الكافرة ومنها من بقي له بالإسلام صلة لكن وده هنقوله إن شاء الله إنما القضية لما يقول لك كل ما احنا كلنا على القرآن والسنة يعني على على اتساع الهوة بيننا وبين أصحاب السبل الشيعة والصوفية والضلالية كلهم وذكرت لكم عناوين ايه المقياس كيف نفهم القرآن وكيف نفهم السنة القرآن يبقى فهم اللغة العربية وفهم السلف الصالح مش أي حد يفسر لنا القرآن ثم ابن عربي الحاتم الطائي الحلول الوجودي صاحب التفسير الإشاري للقرآن الكريم صاحب الفتوحات المكية ومواقع النجوم وفصوص الحكم ده مفسر القرآن تفسير يعجب منه إبليس إبليس نفسه يقعد يخرب بيتك ولا خطر ببالي إن أنا أعمل حاجة زي كده فإيه المقياس لمعرفة الصراط المستقيم والمنهج القويم إن القرآن نفهمه لما نحب نفسر آية أو الحديث لما نحب نشرحه أو نعرف شرحه ومعناه يبقى قرآن وسنة بفهم سلف الأمة سلف الأمة ما أنت سلف لا سلفيها دلوقتي بقى حاجة زي بقية الفرق في عندنا سلفيات دلوقتي سلفية المداخلة وسلفية أمن الدولة وسلفية حزب الزور وسلفي كله سلفي سلفيات بل هي سلفيات قبل أن تكون سلفيات إنما السلفية التي أعنيها قرآن وسنة بفهم سلف الأمة القرون المشهود لها بالخير المزكاه من العليم الخبير والبشير النذير عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أظن بعد كده تزكية ما فيه ده النهاردة لما حد يكون عاوز يدخل جامعة ومطلوب شهادة تزكية والدكتور عمر يزكيها له يعني خلاص كأنه يعني طلع السم السبع لا أنا مش جايب لك تزكية فلان ولا علان جايب لك تزكية الله ل- لمنهج السلف قرآن وسنة بفهم سلف الأمة التزكية في كتاب الله آية 100 في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم وهتلاقيها الآية الوحيدة اللي فيها تجري تحتها الأنهار وبقية الآيات القرآن تجري من تحتها الأنهار وحافظ رقم الآية تزكية من قبل من؟ الله للمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يطلعوا مين؟ التفسير عند النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيح خير الناس قرني في رواية خير القرون لكن خير الناس أصح منه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فزكى القرون الثلاثة الأولى المشهود لها بالخير ثم ذكر التي بعدها فأثنى عليهم شرا ويجوز أن تقول أثنى عليهم شرا قوم يشهدون دون أن يستشهدوا ويحلفون دون إلى آخر الروايات اللي في في من يأتي بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخير يبقى قرآن وسنة بفهم سلف الأمة لأن الله عز وجل سمى هذا سبيل المؤمنين اللي هو برضه وأن هذا صراطي مستقيما فقال ومن يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره فسبيل المؤمنين قرآن وسنة بفهم سلف الأمة دليل يؤكد هذا أيضا ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه كلمة أولي الأمر هنا وإن كانت ممكن يتفهم منها أولي الأمر اللي هم الحكام لكن أولي الأمر في هذه الآية بمعنى العلماء إنما أولي الأمر اللي هم الحكام في نفس السورة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الحكام بس بشرطين لم يقل وأطيعوا أولي الأمر حتى لا تكون لهم طاعة مستقلة إنما طاعتهم من جنس طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ومنكم من المؤمنين لهم من المحتلين ولا المتحكمين ولا أذناب الكافرين ولا الموالين لليهود والنصارى ومن سواهم من من الكافرين لا منكم حتى ولو لم يكونوا من الخلفاء الراشدين أو على شاكلة الخلفاء الراشدين في حاجة تقول إن هم ناس مسلمون بيطبقوا الشريعة عندهم عزة المؤمن ما مش موالين للكفرة مش بيعملوا لمصالح اليهود والنصارى ده كان في عندنا حكام ابتلينا بيهم كان شوية للشعب وشوية للجماعة الكبار اللي اللي مسكينه ال- ال- الدفة وكان لما يطلبوا منه حاجة تقيلة يقول معلش مش قادر أعملها عشان الشعب برضه بتاعي يعني الكلام ده كله خلص عدى آخر عهد مبارك اللي كان يطلب منه ويرفض يقول لا معلش مش قادر مش قادر أواجه شعبي بحاجة زي كده وكانت تيجي ماما سوزي وتقول له لا يعني الناس دي هي اللي اللي بقيالنا الكلام ده كله م- مش كلام جرايد لا لا لا انما دلوقتي على عينك يا تاجر بقى دلوقتي المساله زي ما انتم شايفين وراسين وعارفين وكده آه. فيبقى منكم دي آية 59 في سورة النساء وأولي الأمر منكم إنما الآية ولو ردوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه دي قضية علم بقى قضية علم يبقى أولي الأمر هنا العلماء الأئمة الفقهاء أهل الحل والعقد ولذلك تجدنا احنا كأهل سنة وجماعة بنتمسك بكلام ال- ال- الأئمة الكبار أصحاب المذاهب بنسميهم المدارس الأربعة المتبوعة المدارس الأربعة المتبوعة بدأوا بالإمام الأعظم في العراق بدأوا بأبي حنيفة النعمان وجاء بعده الإمام مالك إمام دار الهجرة في المدينة وتتلمذ على ايديه الامام الشافعي اللي قعد في المدينه شويه وراح جانا لمصر شويتين وبها دفن وله ما يعرف بالمذهب القديم والمذهب الجديد وبعدين الامام احمد بن حنبل تلمذ على ايد الشافعي وتفوق عليه وكان الامام الشافعي يزور الامام احمد يقول له ان زرتنا فلفضلك وان زرناك فلفضلك ولما يقف حديث قدام الإمام الشافعي يذهب إلى تلميذه أحمد بن حنبل لتفوقه عليه في الحديث آه في ال- الشافعي في الأصول ولا حد يباريه إنما في الحديث قال له لا تعال يا أحمد فكان الإمام أحمد أعلم في السنة من الشافعي وبعدين هو عمل المذهب الرابع بقى عندنا مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد بن حنبل يسميها المذاهب الأربعة المتبوعة بما أنهم بشر ليسوا معصومين ممكن ي- يعني يسري عليهم الخطأ فوقع الخطأ في المذاهب بنسب سيدنا الإمام أبو حنيفة هناك في العراق والحديث يطلع من المدينة سطر يوصل عنده صفحة يروح يقول لك لا لا ما مش مطمن الحديث ده فيجتهد في المسألة برأيه حتى عرف بمذهب أهل الرأي لكن الإمام مالك في دار الهجرة مهبط الوحي عاصمة ال- الوحي والخلافة فكانت السنة معاه ومع ذلك برضه في حاجات تقعد تستغرب لها وانا بينتها وانا بشرح فقه الصلاه هو الامام مالك ما عندوش استفتاح واحاديث الاستفتاح متواتره ولا استعاذه ولا بسمله وبيدخل بعد تكبيره الاحرام الحمد لله رب العالمين ومعروف ده في المذهب المالكي يعني حاجه معروفه مثلا فلما تيجي المهم الامام مالك هذا الشافعي هذا احمد كلهم اتفقوا اذا صح الحديث فهو مذهبنا فأصبح الصراط المستقيم اتباع سبيل هؤلاء سبيل المؤمنين الذين استنبطوا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام امتثالا لقوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم بس بدون تعصب بس بدون تعصب لا كل ما خالف مذهب كل ما خالف مذهبنا فهو منسوخ او مؤول يا سلام ايه العصبيه دي العصبيه دي هتجي لك في الس- في اتباع السبل انه يتعصب للمذهب وانه يتعصب للطريقه ويتعصب للحزب ويتعصب للحاكم لغاية لما يبقى عبد الحاكم أو جزمة الحاكم لا إنما شوف هو نبراس واضح قرآن وسنة بفهم سلف الأمة حتى مسألة سلف الأمة واللي عرفوا على مدى التاريخ باسم أهل السنة والجماعة احنا ما عندناش فرقة احنا عندنا الشعار اللي وضعه القرآن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إيه السبيل ده أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إزاي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين هو ده الاسم اللي تنطوي تحته هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم صلى الله عليه وسلم وتكونوا شهداء على الناس بس انت بتقول اهل السنه والجماعه ايوه ما هو لما بدات توجد الفرق والكل ينتمي للاسلام ويدعي الاسلام هذه قدريه من اول الفرق اللي وجدت فرقه القدريه اللي انكرت القدر باسم انه القدر ظلم فلا قدر والأمر ألف وأنكروا القدر تحت مبدأ العدل زي ما أنكروا صفات الله تحت مبدأ التوحيد ما هو القدرية دول أساس المعتزلة المعتزلة قدرية في القدر معطلة في الصفات هتعرف الكلام ده إن شاء الله بعد شوية في ال... ولا تتبع السبل تبقى تاخد بس خلفية وإن ده كلام احنا درسناه في سنين عديدة فلما وجدت دي القدرية وردت عليها الجبرية ووجدت المعطلة وردت عليها المجسمة ووجدت المؤولة والمؤولة بقى بعد كده اسمها أشاعرة واسمها ماتريدية وبعدين الناس اللي اعتزلوا الفتن بقى اسمهم صوفية ودخلوا فيهم أهل الاتحاد والحلول بقوا الفلاسفة الصوفية وبعدين بقى عندنا صوفية الحقائق والأرزاق والرسم وعندنا تقسيمات وفرق وطرق وبعدين الشيعة كانوا يشايعون عليا ويؤيدونه وبعدين المسألة كبرت لما خذلوا الحسين فقتل رضي الله عنه وأرضاه وأحسوا بالندم فبدأت المسألة تكبر في دماغهم وبقى اسمهم شيعة شيعة وبعدين رفضوا خلافة أبي بكر وعمر فراح سموا بالرافضة وجدت هذه الفرق وظلت تستمر الفرق تترى فين أهل الحق وسط هذه ال- الأمواج العاتية أهل الحق هم المسلمون الله ثم الكل بيقول نحن مسلمون لا يبقى أهل الحق هم أهل السنة والجماعة وراحوا واخدينها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون إذا فسد الناس الذين يصلحون ما أفسد الناس الذين يحلون سنتي عند فساد أمتي أناس صالحون يسير بين أناس سوء كثير من يعصيه ملك أكثر ممن يطيعه هم النزائح من القبائل أو النزاع من القبائل هم الفرارون بدينهم يجمعهم الله إلى عيسى بن مريم ده حديث برواياته الستة الحديث الثاني وهو أكثر وضوحا قوله عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار كلها في النار إلا واحدة إلا واحدة هو ده سبيل النجاة هو ده الصراط المستقيم إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي منهج السلف سلف منهج مش طريقة ولا فرقة ولا جماعات لا لا. ما أنا عليه اليوم وأصحابي يبقى ده اتباع السنة في الرواية الثانية قال هم الجماعة فمن كلمة ما أنا عليه اليوم وأصحابي مع كلمة الجماعة على روايتي الحديث أخذ هذا المصطلح العظيم أهل السنة والجماعة ليكونوا متمايزين عن بقية الفرق الضالة الهالكة النارية اللي احنا النهاردة كمسلمين ولا نعرف عنهم حاجة وعايشين الناس دي حوالينا ومعانا و- وبقت هم اللي بيتبجحوا دلوقتي لأن الباطل الآن منتفش الباطل الآن متبجح الحق سكت وضعف وعمل زي اللي قال له آه، واحد خد حمارة التاني وراح قال ي- يسأل الراجل قال له الحق اللي يمشي ولا الباطل؟ قال له الحق اللي يمشي قال له سمعت وراح راكب الحمارة ومشي الحق اللي يمشي انما الباطل يركب الباطل راكب دلوقتي وبيهز رجليه فأهل سنة والجماعة سبيل النجاة اللي هو وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه سبيل النجاة الإسلام خلاص مفروغ منه لكن لما يبقى المسلمون 73 فرقة أولهم ابن سلول رأس النفاق مش المنافقون برضه جزء من ال- من الأمة ولا إيه؟ ده كان بيصلي في الصف الأول الأول ورا النبي عليه الصلاة والسلام صحيح كان يعني الفجر بالنسبة لهم والعشاء حاجة ثقيلة وكان يلاقوا فرصة إن الدنيا ظلمة فمحدش واخد البال لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء التي تدعونها العتمة وصلاة الفجر أو صلاة الفجر وصلاة العشاء التي تدعونها العتمة فكانوا بيصلوا ورا النبي عليه الصلاة والسلام فدي فرقة من الفرق ال 73 لغاية لما جابني سبع وده فرقة تانية برضه امتداد للمنافقين ودي ايش المرجئة والخوارج والمعتزلة والجبرية والقدرية والمجسمة والمعطلة والمؤولة والحشوية وانت وماشي ولا تتبع السبل يبقى ايه الحق اتباع السنة ما أنا عليه اليوم وأصحابي كما قال عليه الصلاة والسلام وفي الحديث اللي ذكرته في المحاضرة السابقة آه، حديث العرباض بن سارية خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار منهج سبيل النجاة ما تقوليش آه، في دعايات كثيرة قوي تخليك انت تقول لا يا عم الكلام ده انا مالي بيه ده المنهج ده بتاع ابن عبد الوهاب ابن تيمية انا مالي بابن عبد الوهاب ابن تيمية بكلمك على الاصل ابن تيمية حاول يتشبث بهذا الاصل ابن عبد الوهاب تشبث به او تعلق به واصاب واخطأ بشر انما بكلمك على منهج له حق العصمه وليس للبشر العصمة ولا عصمة لأحد بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولذلك نستشهد بالقرآن والسنة ونستأنس بكلام العلماء نستأنس ليه الاستئناس وليس, وليس الاستشهاد لأنه غير معصوم ممكن يخطئ ممكن يتأول خطأ ممكن يجتهد فيصيب أو يخطئ النبي عليه الصلاة والسلام قال كده إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر أجر, أجر مع الخطأ أي أجر الاجتهاد إنما مع الإصابة أجر اجتهاده وأجر إصابته يعني وارد أن يخطئ الإمام من الأئمة ولذلك من جاء بعد الأئمة الأربعة تعقبوهم بدون تعصب لمذهب وعارفين إن هم أشخاص ولذلك نقلنا عن الائمه اللي جاءوا بعد الائمه الاربعه ما هم برضه من ضمن ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ابن تيميه تعقب الائمه وابن حزم في المحلى وابن القيم في زاد المعاد والإمام الشوكاني والإمام الصنعاني وسفيان الثوري و... والأوزاعي ده في أئمة كتير الإمام الليث بن سعد اللي كان أعلم من الشافعي بكثير قال ولو لم لو كان له تلامذة حملوا فقهه وعلمه ما كان يبقى فيه مثل الليث بن سعد إنما ملهوش تلامذة فضاع علمه يا دوب احنا نعرف الإمام الليثي عندنا حتة في القاهرة ليث بن سعد ومواقفه مع العلا مع الأمراء والحكام الله أكبر شاهد إنه المنهج الصحيح قرآن وسنة بفهم سلف الأمة سلف الأمة اللي هم أهل السنة والجماعة عشان نطلع من السبل وأهل السنة والجماعة دول يطلعوا مين يا شيخ طبعا بمفهوم أمن الدولة أهل السنة السلفية والجماعة الإخوان المسلمين كان يقولوا كده عندنا في أمن الدولة لما يسمعوا كلمة أهل السنة والجماعة يقول لك أهل السنة يبقوا السلفية والجماعة يبقوا الإخوان المسلمين لا طبعا المسألة أكبر من هذا بكثير لكن أنا بقول لك مصطلح أمني أمنجي حاجة تانية إنه كمان أهل السنة والجماعة مش بمفهوم الأزهر ولا بمفهوم مؤتمر جروزني جروزني عاصمة الشيشان اتعمل فيها مؤتمر من بضع سنوات عشان يقول مين أهل السنة والجماعة وحضروه الكبار عندنا العمم ال- العمم العمم الكبير فقالوا أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية وبعض أهل الحديث وأهل السلوك من المتصوفة الأشاعرة والماتريدية جم بعد خير القرون بقى هم أهل السنة والجماعة حذفت بجرة قلم كده جيل الصحابة والتابعين وتابع التابعين عشان هو ده اللي يرضى أمريكا هو ده الدين الذي يراد له أن ينتشر الآن مش عاوز أجيب أسماء أشخاص عشان الموضوع أكبر من من الأشخاص فعملوا مؤتمر بروزني على شاكلة ما بنغرس في كتب علم الكلام عندنا في الأزهر إنه ال- أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية لا الأشاعرة والماتريدية اللي بيمثلوا قطاع, قطاع كبير أو قطيع خطير من الأمة هم بيوصلوه أحيانا لل 90% ونسيوا ان الامه بقت عاميه وجاهله ولا واميه مسيطره عليها ولا يعرفوا اشاعره والماتريديه بس يقول لك ده احنا بقينا 90% وبعدين لا تجتمع الامه على ضلال اه هم كتير قوي بس مش بالنسب دي ابدا ابدا انما اغلب الجماعات اشاعره وماتريديه في افريقيا واسيا و... وحتى استراليا لو عاوز لكن لما تيجي تبحث عن الحق والإنصاف أن الأشاعرة والماتريدية هما أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة هما أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة قياسا للمعتزلة الشيعة خوارج المرجئة لا أهل السنة والجماعة ال- الأشاعرة والماتريدية الله أكبر بنسبة كبيرة جدا بيلتقوا مع أهل السنة والجماعة يعني تقدر تقول في بنسبة تتراوح من 80 إلى 85% أهل السنة وجماعة إنما حكاية ال 15% المتبقية وجوه الخلاف وليست سهلة لو كانت في فروع يبقوا هم على العين والرأس ويبقى أهل السنة جماعة لكن دي داخلة في الأصول دي حاجة بتهدم الدين من جذوره هو أنت لما تيجي على قضية زي قضية لا نأخذ بالعلم لا نأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد والأحكام ده مسألة في منتهى الخطورة يعني إيه؟ أنت عندك الأحاديث المتواترة هتكمل 5% من السنة إذا وصلت 5% يبقى كويس 95% من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أحاد أنت مش هتاخد بيها في العقائد ولا الأحكام يبقى إيه اللي باقي لك من الدين الخمسة في المية إن شاء الله هنفرح بالخمسة في المية عشان دي المتواترة واللي يفتكر كلام شيخ الأزهر مع الخشت وبيسقفوا له أعاد هذا الكلام لما يبقوا أهل السنة لما يبقوا الأشاعرة والماسونية بينكروا صفات الله عز وجل أو يتأولوها أو يقول القرآن كلام نفسي بدل ما يقول مخلوق كما قالت المعتزلة يقول لك كلام نفسي فيبقى تقول لي هم أهل السنة والجماعة منين؟ ما عندي قضايا كبيرة في فروق بينها وبين أهل السنة والجماعة قولوا مثل ما يقول المؤذن
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه سبيل النجاة اتباع القرآن والسنة بفهم سلف الأمة بفهم سلف الأمة على أنك تركز على أن قضية سلف الأمة منهج وليس فرقة ولا طريقة ولا جماعة منهج سلف الأمة قرآن وسنة بفهم سلف الأمة يعني ابن عباس رضي الله عنهما بيفسر آية واحد من المعاصرين بيفسر آية لا ناخذ بتفسير ابن عباس في شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام اختلفت الأفهام واحد من الصحابة أو من القرون المشهود لها بالخير بيشرح الحديث وواحد من المعاصرين يقول لك لا ده الموضوع كذا وكذا يبقى فهم سلف الأمة ده التزكية جاية من ال- من ال- عند الله عز وجل ومن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولذلك لما وجدت السبل والفرق والطرق كان لابد من معرفة وتمايز أهل الحق من بين هذه الفئات هيقول نحن مسلمون الكل يقول نحن مسلمون فعرفوا باسم أهل السنة والجماعة مين بقى أهل السنة والجماعة هم اسمهم كده أهل السنة والجماعة عناهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي قال هم الجماعة وفي حديث آخر قال ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو وهم على ذلك ولذلك اسمهم كمان الطائفة المنصورة كما أن اسمه أهل السنة والجماعة يسمون بالطائفة المنصورة خد بقى خلفية عشان ده سبيل النجاة هو ده الحبل الذي تتعلق به في زمن ملؤه الفتن والناس فيه غرقى فقارب النجاة أن تتشبث بالمنهج الصحيح وتظل تعمل وتتمسك بهذا المنهج لغاية لما تجد سبيلا لنصرة الدين والدين منتصر والطائفة المنصورة آتية وموجودة وهتنتصر وإن شاء الله تحقيقا لا تعليقا ولا نشك في ذلك غير أننا نحن سبب تأخير النصر وإلا فوالله إن ربنا يقول ألا إن نصر الله قريب إنما القرب ليه سبب إن تنصروا الله ينصركم وريني النهاردة مين اللي بينصر دين الله صهاينة العرب ولما تيجي تقول صهاينة العرب تقدر تقول لي مين وتسيب مين كان زمن واحد اثنين ثلاثة وكان في الديرة وفي الخفا لا دلوقتي العملية يا اخوانا بهوقت قوي انا هقول لكم الحق الذي لا شك فيه باذن الله ما عندي تعصب لشيء ما تعصبت لشيء مذ عرفت طريق الدعوة الى الله على الرغم ان انا مثلا بفضل الله عاشرت كل الجماعات اللي بتعمل في ساحة الدعوة أو في الصحوة الإسلامية عن قرب كل يعرفني كويس جدا محتك بهم عن قرب جدا يقول لك اه لو واحد قال لك انهم الاخوان المسلمين شافوه في المعسكرات جمع- جمعية شرعية مساجدها معروفة 30 سنة أدعو على أكبر منابر الجمعية الشرعية فضل الله. أنصار السنة معاهم قلبا وقالبا تبليغ والدعوة خرجت معاهم ومحب للشيخ إبراهيم عزت الله يرحمه يعني محبة منقطعة النظير تتلمذت على ايد الغزالي على ايد القرضاوي على ايد الشيخ عبد الحميد كشك على ايد الشيخ المشتهري الشيخ المحلاوي اه مع بتوع الجهاد استاذنا ما يقولوش غير استاذنا ولما دمروا العربيه بتوع الجهاد اللي دمروا لك العربيه قلت لهم ما حصلش لا حصل ولا يحصل ده هم بيسيبوا الجامع كله وبيجوا يصلوا عندي هيدمروا العربيه بتاعتي ليه فالجهاد المنبثق من الجماعه الجماعه الاسلاميه اللي نشات معاها منذ نعومه اظفاري وانا في الثانويه قبل الكليه فما فيش حد على الساحه انا ما اعرفوش عن قرب او ما يعرفنيش أو لكن لا اتعصب لجماعه ولا انطوي تحت رايه عشان ابقى عارف الحق ويبقى الحق زي السيف فالمسألة أنا مش هقول لك كلام يعني في سبب من الأسباب إن أنا أقول لك حاجة غير غير الحق أو غير الصواب إنه ممكن واحد يكون مثلا انتمائه لجماعة بعينها يجعله متعاطف مع الجماعة دي ف وهي مخطئة في قضية من القضايا فيوافقها على خطئها ويؤوله ويبرره أنا ما عندي ما استدعي تأويل ولا التبرير ولو كان عندي وأنا كنت في جامعة الأزهر وكنت لكن أول ما قلت لهم لا في خلافات بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة والماتريدية قالوا إحنا أشاعرة ومن لم يكن أشعريا قصرنا ظهره وجات لهم الفرصة أول فرصة بعد الانقلاب بأنه لا يقال من جامعة الأزهر بعد 35 سنة خبرة وتدريس في الكلية كان زمان يعز علينا نفصل واحد معيد لسه متعين أول امبارح إنما ولا تفرق معاهم إيه يعني أستاذ ولي 35 سنة ده ده بالنسبة لنا جرثومة لازم نخلص منه فالقضية لو إنه أنا عندي مسألة إن أنا يعني أهادن في قضية مرتبطة بحق كان الوضع اختلف عن كده خالص فلذلك أنا أعرض عليكم الحق بفضل الله يعني كالحليب الصافي كاللبن الخالص لا في فرض ولا دم ايه اللي يستدعي ان انا يعني انحرف يمينا او يسارا وديني لا افراط فيه ولا تفريط لا شطط ولا بخس لا جور ولا وكس ولذلك انت تبع جماعة ايه يا دكتور ولا يا شيخ عمر لا اهل السنة والجماعة الحمد لله المنهج سلفي اه منهج قرآن وسنة بمنهج سلف الأمة دول يطلعوا ايه دول اسمهم اهل السنة والجماعة يعني مش الاخوان مش السلفية مش التبليغ مش دي كلها مدارس جاية بعد كده كل واحدة بتأدي دور وليها سبب وليها مهمة يعني في ظل سقوط الخلافة طلع الإمام حسن البنا يقول لابد من إعادة الخلافة والإسلام دين ودولة ومصحف وسيف وعبادة وقيادة وعمل جماعة الإخوان المسلمين من 26 28 أعلنها لغاية النهاردة وسلسلة محن تترى ولأنه دايما يتكلموا في قضية الحكم والسياسة آه، أنتوا داخلين على الكرسي بقى إنما ما ما تلاقيش جماعة تانية عندها المحن اللي, اللي نالت من الإخوان لا جمعية شرعية ولا أنصار سنة محمدية ولا التبليغ والدعوة ما تلاقيش ليه لأنه جايين في حتة كده ملهاش دعوة بالكرسي تركين الكرسي للقيادة الرشيدة إنما الجماعة الإسلامية كان في اصطدام مباشر بينها وما بين ال- أمن الدولة صدام مباشر وما عادش جهاد ده خد شكل السقف قتلوا القيادة بتاعتنا نقتل أكبر رتبة عندهم اللي يفتكر علاء محي الدين وراحوا واخدين اقتصاده عميد أمن دولة و- ويقتلوا منا نقتل منهم يقتلوا مننا ونقتل منهم قعدت التسعينات كلها على هذا الحال لغاية لما جاء شيخ العرب عبد الحليم موسى وقال نعمل مصالحة راحوا مطيرين وبعدين اتعملت ال- المراجعات اللي تبنتها قيادة الجماعة الإسلامية وعلى رأسهم نجح إبراهيم والعملية هي هي هي هي, هي لغاية لما بقت هي هي خالص ده تاريخ احنا ما قريناهوش في الكتب احنا عشناه وعايشناه فالقضية ما تبصش لا للإخوان ولا الجماعة الإسلامية ولا السلفية ولا التبليغ ولا الجمعية الشرعية ولا أنصار السنة محمد كل دي مدارس صغيرة صحيح الإخوان المسلمين هي الجماعة الأم بالنسبة لكل ده لكن في نفس الوقت اللي كان فيه الإخوان المسلمين تمثل الأم كانت الجمعية الشرعية بتمثل أختها قبل ما يبقى في بنات وأولاد و- والجماعات الصغيرة تطلع وفي نفس الوقت اللي ضيق فيه على الإخوان ودخل السجون كانت مثلا التبليغ والدعوة بيحاول كده ايه ينحت في الصخر ويبعد عن كل المشاكل وتعالوا يا جماعة اسمعوا كلام الخير والإيمان زي ما كان في ناس راحوا مغيرين الاسم جمعية ال- ال- الهداية أو جمعية شباب محمد صلى الله عليه وسلم يعني نغير الأسامي لكن كله برضه إيه كله تحت ال- المراقبة و- وكده يبقى كلمة الجماعة أهل السنة والجماعة ما تفهمهاش إنه هي أي اسم من الأسماء اللي أنت عايشتها دي لأنه برضه في شباب أنا عايشتهم لما يجي يسمع وستفترق أمتي على 73 فرقة هو ما يعرفش غير اللي حواليه فيروح مدخل فيهم الجماعات اللي حواليه مع شوية طرق أو فرق ويعد ال 72 أو 73 يا ابني ده الحديث واخد من أول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أن تقوم الساعة يعني كل اللي عدوا الفرق في الكتب القديمة مجرد اجتهاد منهم واحد بيعد الفرق وبيكملهم 72 73 لغاية القرن الرابع الرابع الهجري أو الخامس الهجري الله طب امال اللي جم بعد كده لغاية الرابع عشر الهجري والخامس عشر الهجري هم كان فيهم أحباش كان فيهم دواعش كان فيهم تكفير وهجرة مش دي كلها فرق نشأت في العصر الحديث من السبعينات وانت وطالع الله، ما حطيتش دول تبع ال 72 ليه ما هو هو بيجتهد على قديه ولذلك يقول لك الخوارج 25 والمرجئه 20 والمعتزله 24 عشان في الاخر يطلع بمجموع يوصل لل 72 لا المساله مش كده برضه دي عاوزه عنده ولا تتبعوا السبل ان شاء الله يبقى يا اخوان سبيل النجاه اهل السنه والجماعه عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة أهل الإيمان الجازم بالله تعالى وما يجب له من التوحيد والطاعة أنا هقول لكم شوية عناصر ولأني بستطرد في كلامي فهقرأ ال- الفقرة اللي جاية دي قراءة عشان ما استطردش ولأنه اللي بعد الأذان بيبقى مش زي اللي قبل الأذان برضه تمثل عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة أهل الإيمان الجازم بالله تعالى وما يجب له من التوحيد والطاعة والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وسائر ما ثبت من أمور الغيب والأخبار والقطعيات علمية كانت أم عملية أهل السنة والجماعة لمن نظر إليهم نظرة صحيحة أو دقيقة يدرك أن المؤسس لهذه الجماعة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى وإن نسبت إلى أحمد بن حنبل يقول لك الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة نعم هو إمام من الأئمة لكن ليس هو المؤسس هو نال هذا اللقب بعد محنة خلق القرآن إنما الإمام والمؤسس لأهل السنة والجماعة هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام صاحب خير أمة أو نبي خير أمة فالمؤسس ل- لأهل السنة والجماعة لأهل الحق هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه هم الرعيل الأول لأهل السنة والجماعة وقد سميت هذه الجماعة بأهل السنة لاستمساك أصحابها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسميت بالجماعة لأنهم جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في الدين وتابعوا منهج أئمة الحق ولم يخرجوا عليه في أي أمر من أمور الدين وهم أهل الأثر وأهل الحديث وهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية دي هذه أسماؤهم هذه أسماؤهم يهتمون جدا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك قال عنهم أهل الأثر أو أهل الحديث أهل الأثر أو أهل الحديث أهل السنة والجماعة هذه أهم أسمائهم أهل السنة والجماعة أهل الأثر أهل الحديث طائفة المنصورة الفرقة الناجية أصول أهل السنة والجماعة هي أصول الإسلام الذي هو العقيدة بلا فرق ولا طرق العقيدة بلا فرق ولا طرق كلمة بلا فرق ولا طرق هتتضح مع قوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولذلك فإن قواعد وأصول أهل السنة في مجال التلقي والاستدلال تتمثل في الآتي مصدر العقيدة هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح كل ما ورد في القرآن الكريم هو شرع للمسلمين وكل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله ولو كان آحادا ودي فيها الرد على الأشاعرة والماتريديين المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص التي هو النصوص التي تبينها يعني نصوص في القرآن تبينها سنة النبي عليه الصلاة والسلام المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص التي تبينها يا إما من القرآن وإما من السنة وفهم السلف الصالح ومن سار على منهجهم أصول الدين أصول الدين كلها قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد فليس لأحد تحت ستار أو شعار أن يحدث شيئا في الدين زاعما أنه منه التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا فلا يعارض شخص الكتاب أو السنة الصحيحة بقياس ولا ذوق ولا كشف مزعوم ولا قول شيخ موهوم أو إمام معصوم أو غير ذلك تسمعوا عن الإشراقات والتجليات وسمعتوا في الأخير عن فيوضات أبو حسين آه العقل الصريح موافق للنقل الصحيح ولا تعارض قطعيا بينهما وعند توهم التعارض يقدم النقل على العقل فالنقل معصوم والعقول متفاوتة وفي عقول مفوتة آه. يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية العصمة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على الضلالة ده لما كان عندنا أمة أما آحادها فلا عصمة لأحد منهم والمرجع عند الخلاف يكون الكتاب والسنة مع الاعتذار للمخطئ من مجتهدي الأمة أو الآئمة هذا والرؤية الصالحة حق وهي جزء من النبوة والفر والفراسة أو الفراسة الصادقة والفراسة الصادقة حق وهي كرامات ومبشرات بشرط موافقتها للشرع غير أنها ليست مصدرا للعقيدة ولا للتشريع شيخ ينام ويصحى يقول لك أنا شفت في المنام ويتلقوا عنه التلامذة والمريدون يتلقون عنه وخلاص وتبقى وحي وتشريع لا لا ليست الرؤى مصدرا من مصادر التشريع المراء في الدين مذموم والمجادلة بالحسنى مشروعة ولا يجوز الخوض فيما صح النهي عن الخوض فيه ويجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد ولا ترد البدعة ببدعة ولا يقابل الغلو بالتفريط ولا العكس هذا وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذه بعض العناصر كمقدمات لمنهج أهل السنة والجماعة لهم عقيدة ولهم خصائص هي حبل النجاة أو سبيل النجاة هي الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولنا غدا إن شاء الله تعالى لقاء لنتبين بإذن الله تعالى سبيل النجاة في عقيدتنا وفي خصائص منهجنا التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان خصائصهم التي تميزوا بها على سائر الفرق والطرق التي نهى الله عن اتباعها بقوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون إلى أن نلتقي غدا إن شاء الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وقد علمنا أن التوقيت قد تغير من التاسعة للثامنة ونصف تقريبا إن شاء الله غدا أو الثامنة ونصف خمس دقائق يعني نقول بالتقريب يعني والإخوة اللي في جدة والإخوة اللي في مصر وسائر الإخوة عليهم يعني مراعاة الفروق يعني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته